موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم
صالحون مصلحون صالحون مصلح صالحون مصلحون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في فترة من الزمن آه، انهار فيها تماما كل ما يتعلق بالأخلاق فكان أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الأمر يأكد أن هو مبعوث ليتمم مكارم الأخلاق ومن أعظم هذه الأخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل التأكيد عليها ما يتعلق ببر الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين مسألة من أعظم مسائل الدين ومسألة من أخطر مسائل الدين مفيش فيها كلام مفيش فيها نقاش آه، في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال آه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قلت يا رسول الله ثم أي قال ثم بر الوالدين يا سلام أعظم الأعمال وأحب الأعمال وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة اللي هي تعتبر أعظم حق من حقوق الله النبي يقول بر الوالدين بر الوالدين اللي احنا نعجب جدا لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد فيه على معنى من أخطر المعاني المعنى ده ان اللي يحب فينا يعرف هو ربنا راضي عنه ولا لا يبص هو والده ووالدته راضيين عنه ولا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما ما تنسوش
صالحون مصلحون قصة صغيرة ندور حواليها الآن معاوية بن جهيم السلمي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن عمل يدخل به الجنة فقال يا رسول الله جئت أطلب الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة أنا عايز الجهاد ليه؟ لأن الجهاد لو استشهدت خلاص أنا إلى الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أمك حية وفي رواية أحي والداك قلت بلى يا رسول الله قال إلزم أقدامهما قال فأتيته عن يمينه فقلت يا رسول الله جئت أطلب الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أمك حية في رواية أحي والداك قلت بلى يا رسول الله قال الزم أقدامهما قال فأتيته من عن أمامه فقلت يا رسول الله جئت أطلب الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فقال ويحك أمك حية وفي رواية أحي والداك قلت بلى يا رسول الله قال الزم أقدامهما فإن الجنة هناك وفي رواية الزم أقدامهما فثم الجنة وفي رواية الزم أقدامهما فإن الجنة تحت أقدامهما الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والطبراني بإسناد حسن صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله إذا المسألة مش متعلقة بالأم بس أبدا بل بالأم والأب بل سبحان الله نجد النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على معنى يمكن غاء عن كتير جدا من الناس النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الوالد أوسط أبواب الجنة علشان كده كان سيدنا أبو الدرداء دايما بيقول لنا فإن شئت فتمسك بهذا الباب أو ضيعه النبي صلى الله عليه وسلم يأكد لينا على معنى من أخطر المعاني كلنا ذو ذنوب كلنا أصحاب معاصي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أذنبت ذنبا فهل لي من توبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ قلت لا يا رسول الله إنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك خالة؟ قلت نعم يا رسول الله قال برها ده المسألة مش على قد إن أنا ذنبي يغفر ده المسألة أكبر من كده بكتير اللي عايز مننا يرتقي في درجات الجنة لحد ما يصل لأعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليه إنه يحسن جدا للأب وللأم في دليل على كده طبعا عمرو بن مرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وقمت مع من أنا فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولكن بشرط ما لم تعق والديك لو عقيت والديك كل ده ملهوش أي قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى لن يقبل منك لا فريضة ولا نافلة تقربت بها إليه سبحانه وتعالى اسمع معايا للتحذير ده وأحس جدا إن هو تحذير شديد اللهجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بأب وأم وما أحسنش صحبتهم
صالحون مصلحون لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا وقال ثلاثة لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم صرفا ولا عدلا الصرف الفريضة والعدل النافلة يعني مهما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال صالحة سواء كانت فرائض سواء كانت نوافل فهي عند ربنا سبحانه وتعالى مش مقبولة لأنه للأسف ما أحسنش علاقته مع والده ووالدته علشان كده دايما النبي بيأكد لنا على هذا المعنى بيقول لنا خدوا بالكم لأن المسألة مش متعلقة ب- بقبول الأعمال وبس لا ده المسألة أخطر من كده لأن الإنسان معرض آه، بيعرض نفسه لذنب من أخطر الذنوب عند الله وبالتالي وبالتالي الذنب ده ربنا بيعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من العقوق والبغي يعني أي إنسان ظلم أي إنسان عق لوالديه ربنا سبحانه وتعالى حتما ولا بد بيذيقه من نفس الكأس اللي أذاقه قبل ذلك لوالديه علشان كده بنقول خدوا بالكم يا جماعة المسألة مش مش بسيطة ده الموضوع من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما حب يوضح لنا خطورة مسألة العقوق جمع لنا بين الشرك وبين العقوق كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا يا ليته سكت ما تنسوش آه، المسألة كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في معنى جميل جدا إن مسألة بر الوالدين ده نعمة من أعظم النعم عند الله سبحانه وتعالى بمعنى إن اللي هيضيع المعنى ده ده إنسان سيهلك في الدنيا والآخرة حتما ولا بد فخدوا بالكم وانتبهوا علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم طلع على المنبر وعلى غير العادة قال آمين آمين آمين فالصحابة اتعجبوا أول مرة النبي يطلع على المنبر ويقول أمين أمين أمين التأمين أكيد بيكون بعد دعاء فبعد اللحظة اللي فضل الصحابة يفكر يفكروا فيها هو إيه اللي بيحصل النبي صلى الله عليه وسلم جاوب لهم على الإشكال اللي دار في أذهانهم كلهم فقال لهم أتاني جبريل الآن فقال لي, فقال لي يا محمد من أدرك أبويه فلم يغفر له فأكبه الله على وجهه في النار قل أمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين تخيل معايا إن اللي بيدعي هو أمين وحي السماء جبريل والمؤمن هو أمين الوحي في الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بهذا الدعاء أكيد مستجاب يا جماعة الجنة آه، ممكن جدا من السهل اليسير إن احنا نوصل لها بأعمال يسيرة جدا ولكن أنا مش عايزك أبدا تضيع الجنة بسبب عقوق الوالدين عايزك تصلح العلاقة دايما معهم بقدر المستطاع لأنك ممكن تخسر الجنة بسبب عقوقك لوالديك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول
صالحون مصلحون
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مين هم؟ أول واحد العاق لوالديه ليه دايما الإنسان من أنه يحط في نفسه في موقف زي ده حرمت عليه الجنة فلا يدخلها مع المؤمنين في أول الأمر بل حتما ولا بد يدخل النار ويعذب بسبب هذه الكبيرة وبعد كده الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة ولكن مين فينا يتحمل يوم واحد من الأيام داخل النار والعياذ بالله علشان كده بنقول آه، اللي عايز يكسب الدنيا ويكسب الآخرة يهتم جدا ببره لوالديه بعض الناس ممكن تقول لي طب أنا بعد الكلام ده أنا ياما زمان أبكتهم وياما زمان ضايقتهم وياما زمان كنت عق لهم أعمل إيه سهلة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة وقد تركت والدي يبكيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما خد القاعدة دي وارجع لوالدك ولوالدتك أضحكهما كما أبكيتهما واحد ممكن يقول لي بس والدي ووالدتي للأسف أنا ياما عاقتهم زمان وللأسف ماتوا أعمل إيه سهل جدا سهل جدا النبي وضح لنا هتعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال يا رب بما كل هذا فيقال باستغفار ولدك لك استغفر كتير جدا لوالدك والدتك يعني ارفع ايديك وقول يا رب آه، اغفر لهما كما ربياني صغيرا مش كده وبس كتر جدا من الدعاء لهما وما تنساش كمان الصدقة عن الوالد والوالدة آه، ما تنساش كمان فعل الخيرات لوالدك ولوالدتك وخد بالك ان البر لا ينقطع واختم معاك بالحديث ده عايز بالفعل تصل والدك ووالدتك بعد موتهم اسمع الحديث ده اللي فيه تمثيل عملي للبر ابن عمر رضي الله عنهما في يوم كان راكب على آه، الدبة بتاعته ولابس العمامة بتاعته فمر عليه أعرابي فابن عمر نزل من على الدبة وأجلس عليها الأعرابي وقلع العمامة بتاعته وألبسها للأعرابي مش كده وبس ده الأعجب من كده كمان إن أحسن له في القول وأحسن له في الفعل فالناس واقفة وشايفة فقالوا له يا ابن عمر إنه من الأعراب وإنهم يرضون باليسير فلما كل هذا فقال إن عمر كان يحبه وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه من بعده شوف والدك ووالدتك كانوا بيحبوا مين وحاول تتقرب منهم قوي حاول توصلهم من بعد والدك ووالدتك وبكده تكون انت حصلت عمل من اعظم الاعمال عند الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياك من اهل البر بالاب والام صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
Hmm? Hmm.